السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اخوتي في الله والله انا احبكم في الله وسبحان الله تعالى وانا على باب المدخل هنا كنت افكر هو انا بحبكم ليه سبحان الله العظيم واستطردني التفكير الى هو انا جاي هنا ليه واستطرد اكثر لنتساءل هو انتوا قاعدين بتسمعوني ليه اخوتي ما من فعله وان صغرت الا ونشر لها ديوانان لما وكيف لما انت بتعمل ده ليه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت انت بتصلي ليه هذا سؤال مهم جدا عن العلة الباعثة والعلة علتان علة باعثة أو علة دافعة وعلة غائية ما هي العلة الدافعة التي تدفع إلى العمل وما هي العلة الغائية التي هي الغاية من العمل فهل العلة الدافعة العلة الباعثة إلى حبكم عشان ايه والله انا احبكم لله في الله ما جمعنا الا الحب في الله لاننا نريد الوصول الى الله نريد دخول الجنه هذه العله الدافعه اننا نريد الوصول والعله الغائيه الوصول العله الدافعه ان احنا نتعلم والعله الغائيه ان احنا نوصل لربنا هذه العلة الدافعة الذي يدفعنا لأن آجي وأتكلم وأحبكم العلة الدافعة لأنكم تقعدوا وتنتظروني وتسمعوا وتركزوا العلة الدافعة إن إحنا نتعلم والعلة الغائية نتعلم ليه؟ ما هي غاية هذه هذا العمل أننا نريد الوصول إلى الله هذا هو المطلب والغاية الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه سبحانه إخوتي ما زلنا في باب الصلاة وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اننا بحاجه الى هذا ان نستشعر هذا الدعاء اننا بحاجه الى ان نركز في ان نطلب ان نكون من المصلين لان المصلين لهم باب في الجنه يوم القيامه يدخلوا منه كل فئه لها باب والمصلين لهم باب فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه فالشاهد انت هتدعى من اي باب احنا بحاجه حقيقيه الى ان نكون من المصلين نضمن اي باب الصلاه مش مجرد الحركات الله اكبر الله اكبر السلام عليكم وانما المعاني الاسرار عشان كده اتكلمنا في اللقاء اللي فات قلنا قبل ما نقول الحركات تعالوا نقول اسرار الصلاه وذكرنا اسرار الوقوف فاكرين ولا نسيتم طب سمع كده ايه السر في الوقوف احنا قلنا كده لو واحد واقف بدون استشعار المعنى يبقى زي خشبه بلا حس ولا روح لابد من قيام المعنى في القلب اللي هو ايه القيام بالخدمه سبحان الله العظيم القيام بالخدمه ان الانسان يستشعر وهو واقف انه واقف في خدمه ربنا سبحانه وتعالى انه عايش في خدمه ربنا القنوت القنوت ان هو يبقى عايش هذا المعنى القنوت خير الصلاه طول قنوت او افضل الصلاه طول قنوت ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فالشاهد انك اذا قمت في الصلاه القيام وسبحان الله العظيم يقول ربي واحق القول قول ربي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو بيعمل ايه ده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ربنا سبحانه وتعالى شايفك وانت واقف شوف لما الانسان يستشعر ان ربنا شايفه يبقى واقف وحاسس ومستشعر ان ربنا شايفه مطلع عليه قريب منه آه في صلة في اللحظات دي مناجاة ومخاطبة شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سمع الصحابة مرة علت أصواتهم بالذكر فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يبقى أنت وأنت واقف في الصلاة مش بتنادي لما قالوا ربنا بعيد فنناديه قول يا رب كده ربنا بعيد فنناديه ننادي عليه أم قريب فنناجيه تبقى نجوى كلام في الس... يا رب يا رب يا رب أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه قال نزل قول ربنا بدون أن يقول النبي ولا أن يأمر ربنا النبي بالتبليغ صل عليه صلى الله عليه وسلم بل قال ربنا وإذا سألك عبادي عني عني سبحان الملك أنا شايف آية كلها جلال كلها ود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آية كلها ود سبحان الله العظيم كلها حب قال الملك جل جلاله وإذا سألك عبادي ونسبهم إلى نفسه عبادي عني مفيش فقل فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي الله لو استشعرنا هذا المعنى معنى معنى ان ربك قريب قريب يا جماعه احنا محتاجين المعنى ده في حياتنا الناس اللي شايله الهم يقولون لا هم مع الله شايل الهم ليه وربك يحمل عنك قريب سميع ودود الطيب سبحانه وتعالى الطيب الرحيم اللطيف سبحان الله العظيم اسمع قول الله عز وجل ان ربي لطيف لما يشاء دي قالها سيدنا يوسف قال لما سيدنا يوسف يقول ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن يقول الله سبحانه وتعالى في القران جل جلاله حاكيا عن يوسف عليه السلام انه قال وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء وده اللي الواحد نفسه فيه صراحة إن إحنا نتكلم عن أسماء الله الحسنى علشان نعرف نستعملها إزاي ما حظ العبد من هذه الأسماء شوف سيدنا يوسف لما يقول ايه ان ربي لطيف لما يشاء يعني لما اخوتي اجتمعوا ليقتلوني ربنا لطف واتفقوا على انهم يرموني في الجب ولما رموني في الجب ربنا لطف وما غرقتش وما متش من الجوع وارسل الي سياره ولما السياره باعوني ربنا لطف واللي اشتراني عزيز مصر لان لو حد اشتراه يبهدله كان سيدنا يوسف تعب لكن ربنا لطف ان اللي اشتراه عزيز مصر ربنا لطف لما اتباع واتباع بثمن بخس عشان ما يقعدش يتمرمط ويتبهدل في انه ايه يتعرض ويتفصل فيه ويتباع بثمن بخس ان ربي لطيف لما يشاء لما اجتمع النسوة ربنا لطف ودخلت السجن شفت دخول السجن كان لطف ازاي انا عايز احساسك بسم الله اللطيف جل جلال الله جل جلاله سبحانه اللطيف لما تحس باسم الله اللطيف تحس ان هو في كل حاجة بيلطف بيك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده بالكل خلاص يبقى اللطف صفة ذات من صفات ربنا جل جلاله الدائمة التي لا تتخلف ففي كل قض... أقضية الله في كل قضاء الله عز وجل لازم تستشعر معنى اللطف إن ربنا لطف بيك في القدر ده يا جماعه اللي يعيش مع ربنا اللي يحب ربنا اللي يحس بلطف ربنا اللي يستشعر نعم ربنا يعيش السعاده حتى في البلاء سبحان الله العظيم حتى لما يبتلى يبقى في قمه السعاده انك تعرف ان البلاء ده من ربنا حبيبك وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك احنا ايه اللي ودانا المشوار ده استشعار الصلاة انك قريب من ربنا وانت بتصلي وزي ما ابن القيم بيقول في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ان العبادات والتكاليف الشرعية ما هياش ثقيلة ما هياش متعبة انما التكاليف الشرعيه في حد ذاتها ممتعه لذيذه فالصلاه قره عين يقول وسعادة المنفق أعظم من سعادة الآخذ يعني شوف لما تدي فقير ألف جنيه شوف تبقى فرحته قد إيه اللي بينفق لله سبحانه وتعالى سعادته بالإنفاق أكثر من سعادة الفقير الآخذ ده لو حس وقرب متعة الإنفاق لذة القيام لذة الذكر حلاوة تلاوة القرآن كل دي معاني حلوة عشان كده آه بئس الرجل الذي يخسر هذه اللذات ويضيعها من أجل الشهوات هي دي المشكلة الكبيرة الضخمة انك تعيش حياتك ضايع ما انتش دريان ما انتش حاسس ما انتش فاهم بتضيعها عشان فلوس ولا عشان نساء ولا عشان شهوات اكل شرب جاه سلطه بتاع كل ده بيضيع عشان كده دايما نقول ان من التمس العزه من الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللي يلتمس العزة من الله فالعزيز بالله معتز بالله هذا الإنسان يفضل عزيز طول عمره فقير غني سليم مريض ضعيف قوي مبتلى معافى آه، مظلوم غير هو عزيز بالله اما اللي بيعتز بفلوسه لو ضاعت الفلوس يذل اللي بيعتز بمنصبه لو ضاع لو ضاع المنصب يذل اللي بيعتز بحبايبه وشهرته ومعارفه واللي حواليه يوم ما يسيبوه وهيسيبوه بيذل فلذلك بيبقى خسران في جميع الأحوال إخوتي أنا أحبكم في الله نرجع لموضوعنا الصلاة وقلنا إن القيام للخدمة وال والركوع للتعظيم والسجود للذل الشيخ بيقول انصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة ويمكن كان ده الدافع إن إحنا اتكلمنا في حلقة فضفضة الجمعة اللي فاتت عن الإيمان بالآخرة إن قوة الإيمان بالآخرة هي اللي بتستجلب قوة الحضور في الصلاة سبحان الله العظيم إيه علاقة الإيمان بالآخرة بالصلاة لا ده الدين كم واحد كل لا يتجزأ فلذلك اي جانب من جوانب الدين يسقط يضر الباقي ياثر في الباقي فقوه الايمان بالاخره تساعد على قوه حضور القلب في الصلاه فمتى رايت قلبك لا يحضر في الصلاه فاعلم انه بسبب ضعف الايمان المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام وده معنى وراء حضور القلب يبقى مش القضية ان الانسان يبقى حاضر القلب مش م... مش موسوس ولا مشغول ولا سرحان وبيقول كلام مش فاهمه هي دي المشكلة التفهم لمعنى الكلام يعني لما اقف في الصلاه واحنا هنعيد من الاول هنجيب الصلاه من الاول تاني الله اكبر يبقى انا فاهم يعني ايه الله اكبر لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى فاهم يعني ايه بسم الله البه واسم ولفظ الجلاله الله ابقى فاهم لازم طول ما انا فاهم يبقى القلب حاضر مع المعنى مش مع اللفظ المجرد فينبغي صرف الذهن الى ادراك المعنى وهذا يدفع الخواطر الشاغله ويقطع مودها يبقى كل ما تكون فاهم وانت راجع بتقول سبحان ربي العظيم فاهم يعني ايه سبحانه ويعني ايه ربيه ويعني ايه العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح فاهم يعني ايه سبوح ويعني ايه قدوس يعني ايه رب الملائكة يعني ايه الروح طول ما انت فاهم قول لي طب ما تفهمنا انت عمال تقول وخلاص حاضر هفهمك بس اما اجي عند الركوع هفهمك اما اجي اما اجي اتكلم عن الكلام بس احنا دلوقتي بنتكلم في المعاني الجالبه لحضور القلب في الصلاه مع- معاني العامه ادفع بقى اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا نمره ثلاثة احنا قلنا نمره واحد ان تعرف اسرار الاركان فالقيام للخدمه والركوع للتعظيم والسجود للذل اثنين حضور القلب مع المعنى التفهم لمعنى الكلام ثلاثة قطع الشواغل الشواغل إما ظاهرة وإما باطنة الشواغل الظاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوما في آه، خميصة لها أعلام خميصة عباية عباية زي دي كده ولها أعلام يعني فيها آه، آه، رسومات فيها رسومات فيها رسمة من هنا حته حمراء وحته خضراء وحته لبني وحته بامبا وفيها رسمه من الناحيه الثانيه ها صلى في خميصه لها اعلام فبعد ان صلى قال خذوا هذه الخميصه الى ابي جهم واتوني بانبجانيه ابي جهم فان اعلامها الهتني انفا في صلاتي الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم انتم ما بتصلوش على النبي ليه يا جماعه الله يرحمكم الله يعفو عني وعنكم الله يتوب علي وعليكم الله يثبتني واياكم على الايمان الله ينجيني واياكم من الفتن الله يعافيني واياكم من البلاء انتوا ما تصلوش على النبي ليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوما الى قرام للسيده عائشه قرام يعني ستاره الستاره اللي عملوها جديده فوق دي ها آه، ص- صلى الى ستاره ربنا يتوب عليك يا ميدان يا رب آه، صلى الى ستاره الى قرام لسيدة عائشه فقال اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي يبقى لما نيجي نقول في مسجد من المساجد مزخرفين القبله والامام واقف وقدامه زخرفه وكتابه وايات ومش عارف ايه إيه ال- كل ده يشغله في الصلاة يقول لا أنا ما بنشغلش يعني أنت أحسن من النبي ده النبي انشغل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك هذه أحد الشواغل الظاهرة إن الإنسان يصلي على السجادة نقول عليها سجادة صماء صماء يعني إيه؟ ما فيهاش رسومات لون واحد عشان ما تشغلوش ما يكونش بين يديه ما يشغل ما يشغله شوف سيدك النبي يقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا صلاة وطعام موضوع سيدك النبي يقول ايه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا حضر العشاء والعشاء فابدا بالعشاء الاكل اتحط والاذان اذن اذا وضع العشاء واذن المغرب فابدا بالعشاء الاكل اتحط كل ليه؟ عشان ما تقعدش مشغول دماغك مشغوله بالاكل. العيال هيلخبطوه، العيال هياكلوه، العيال هيخلصوه. ال- انا كنت عايز اوزع، كنت عايز امد ايدي الاول، كنت عايز اعلمهم، كنت عايز هتفضل مشغول اثناء الصلاه. دي كلها شواغل ظاهره، من الشواغل الظاهره ايضا قال رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وهو جوعان أو وهو يدافعه الأخبثان البول والبراز ما ينفعش الصلاة الواحد مشغول سبحان الله العظيم لما قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوعى تزهق من الصلاه على النبي دي بركه حياتك الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه ان الانسان قال صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا الصلاه دي شغل شغل شغل يعني الواحد لازم يركز ويستحضر كل ذهنه وكل همه وكل عقله وكل قلبه للصلاة لازم لها استعداد قوي جدا يبقى لا صلاة وطعام موضوع لا صلاة وزخارف بين يدي وتصاوير أو ملابس أو أطفال يلعبون أو في وسط ضجيج أو أو إلى آخره لا ينبغي قاطع الشواغل الظاهرة أي حاجة عشان كده اسمحوا لي اسمحوا لي في الحتة دي وأنا بحبكم في الله التليفونات المحمولة نعوذ بالله من شر التليفونات بقت مصيبة العصر مصيبة اليومين دول بلاء التليفونات اللي حاطط التليفون في جيبه وعامله على ال vibration الايه vibration طيب يا ابو تلفون ماشي يا عم ما هو ربنا اداك تليفون وتلاقيه اول ما خلص الصلاه ده دليل ان هو كان اثناء الصلاه مشغول مشغول بالتليفون ده فضلا بقى عن الرنات اللي هي المزيكا الحرام وطبعا هيستغلها فرصه دلوقتي دكتور عاطف يقول لي ما قلنا لك نعمل رنات للمشايخ عشان بلاش الاغاني ونحط حاجه كويسه ما سمعتش الكلام لا انا ما بسمعش الكلام معلش اصبر عليا شويه مفيش داعي لرنات المشايخ دلوقتي آه الله لا مفيش داعي خالص مش دلوقتي عشان احسن لو مت ولا حاجه يعملوا رنات انا مش مسامح اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اسال الله ان يرزقني واياكم حسن الخاتم المهم دلوقتي بنتكلم في ايه في التليفون ده احد الشواغل الظاهره الخطيره الخطيره انا نفسي اكتب عندي على المسجد كده ممنوع دخول التليفونات اللي معاه تليفون نحط صندوق زي صندوق الزباله كده بره كل اللي معاه تليفون يحطه في صندوق الزباله قبل ما يدخل المسجد يتسرق في داهيه يبقى احسن بقى من اسباب المعاصي الخطيره ان شاء الله يعني بعض اخواننا الح علي ان انا اتكلم عن التوبه ازاي نتوب بعد تعلق القلب بالذنب فلعلي في بدايه حلقه فتوى ده اخد حته صغننه كده يوم الجمعه في ازاي فعلا نقتلع الذنب من القلب بعد ان تجدر بعد ان انغرس جذر الذنب في القلب ازاي يقلعه محتاجين نعرفها دي زي بقول كده كثير من المعاصي النهارده سببها التليفون مكالمه حرام رساله حرام صوره حرام كليبات بقت على التليفونات بلاوي سودة اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب الله يراك كان في sticker زمان كده مكتوب عليه الله يراك نفسي ال sticker ده ينتشر يتحط على كل العربيات وفي كل الشوارع وفي كل ال... و و و وفي كل على كل في كل الدنيا الله يراك خليك فاكر دايما ان ربنا شايفك وسامعك وقريب منك وقادر عليك قادر عليك قادر انه يبطش بيك انه يعاقبك انه ياخذك انه ينتقم منك قادر خاف منه على قدر قربه منك فمن الشواغل الظاهرة التليفون يبقى ينبغي ألا يدخل التليفون المسجد مطلقا ويجب أن يغلق التليفون أثناء الصلاة تماما لمن أراد أن يخشع في الصلاة مش يبقى على الصامت لا مقفول اوف عايز تخشع في الصلاه ده من قطع الشواغل الظاهرة أما الشواغل الباطنة فهي أشد يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب يا رب اصرف عنا وعن المسلمين الأذى يا رب بسم الله. الله يهنيك يا عم صليت على الرسول آسف سامحوني أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء واوعوا تفكروا ان انا عيان انا زي الفل الحمد لله رب العالمين انا زي الفل الحمد لله رب العالمين لا اشكو من شيء مطلقا بفضل الله ورحمته ومن باب التحدث بنعمته سبحانه وتعالى هو ولي نعمتي سبحانه جل جلاله الشاهد ان الشواغل الباطنه اخطر واشق اللي احنا كنا بنقول عليها دلوقتي حالا تعلق القلب بالذنب الشواغل الظاهرة آه، قاعد يقطع قماش خلاص سيبه وخليك في الصلاة سهلة لكن لما تبقى شواغل باطنة بقى ان انا اقف في الصلاة ويبقى همي بقى ان جوايا هدي لمين واقول و و و وهرضي مين واغضب مين ويبقى جوايا هم شاغل ال- الاخطر وانا والله بحبكم في الله بس المشكله ان انا عايز ادخل انكش في قلوبكم ان تكون في الصلاه وتنشغل بمعصية آه إنك تقف في الصلاة كده ودماغك بتفكر في منظر مش حلو انت شفته واحدة عريانة واحدة وخلاص أو تفكر في كلام حرام انت سمعته ما دي المشكلة الكبيرة اللي جابت الكلام النهاردة على موضوع التوبة ازاي نتخلص من تعلق القلب بالذنب ان واحد بيقول ان كان في علاقة محرمة وبعدين لسه الكلام الحرام بيرن في ودانه بيفتكره يقعد كده يفتكر الكلام الابتسامة دي تنقض التوبة لأن من علل التوبة التفات القلب إذ التفات القلب إلى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته قلناها ببساطة ان واحد كان بيدخن وبطل انا عايز اطمن عليك اخبارك ايه يا عم حافظ انت لسه محافظ على العهد ومبطل سجاير ولا رجعت لها ربنا يتوب علينا وعلى كل مسلم يا حي يا قيوم اه انه كل اكله دسمه وقاعد كده بقى ايه مد رجليه يقول يا سلام لو سيجاره بقى دلوقتي دي تنقض التوبه محتاج يتوب من جديد انه قاعد بالليل فاضي كده وتذكر البت اللي كان بيتكلموا في في في, في الليالي السوداء ها ويتكلموا في الحرام ويقعدوا يتكلموا طول الليل او على الشات هو تاب وترك لكن اه او سمع سومه وقعد يدندن معاها كل دي من نواقض التوبه كل دي اللي بتحتاج تجديد التوبه مره تاني كل دي لو هجمت عليك في الصلاة تبقى مصيبة تبقى مشكلة انك تبقى واقف قدامه والله ينصب وجهه الى وجهك في الصلاة وهو شايف دماغك جل جلاله وشايف قلبك شايف انت بتفكر في ايه شايف ايه اللي خطر عليك شايفك بتعصيه وانت واقف قدامه مشكلة مشكلة كبيرة علاج ذلك علاج الخواطر الباطنة أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة الخواطر الباطنة لازم الاستعداد ليها قبل الدخول في الصلاة أنا قلت لكم أكثر من مرة أن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها يعني الناس اللي هيحجوا يا رب ارزقنا الحج السنة دي يا رب اللهم اجمعنا على عرفات في هذا العام اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا لطيف يا حليم يا الله نسألك أن ترزقنا حج هذا العام يا رب إخوتي بقول اللي عايز يحج لازم الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها يقعد كده ويفكر في الكعبة ويحطها قدام عينيه وهو بيحلم آه أما أروح وهلمسها وأشمها وأقرب منها الاستحضار الذهني ده يخليه هناك عارف هيعمل ايه يوم عرفة استحضار الذهني أن الله يدنو من أهل عرفة طبعا دنوا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله العلي الأعلى لما يستشعر ويفهم ويركز فالتركيز في الصلاة قبل ما أصلي وأنا رايح أصلي العشاء مثلا او رايح اصلي الفجر خلاص العشاء فاتت رايح اصلي الفجر يبقى قبل ما اروح قاعد مركز آه، ايه اللي شغلك واحنا عندنا مشاوير ايه النهارده عندنا كذا وكذا خلاص شيلها مش انا قلت قبل كده اما تبقى واقف في الصلاه ويجي الشيطان يقول لك انت نسيت المفاتيح في العربيه او نسيت المفاتيح في الباب من بره ما اقعدش مشغول بقى هو انا نسيتهم ولا لا اهم خلاص والغي نفسي خلاص حطيت ايدي على جيبي لقيتهم انتهينا اقفل الباب قاطع الشواغل الباطنه نمره واحد بالاستعداد لذلك قبل الدخول في الصلاه نمره ب- واحد بان يقضي اشغاله كل اللي بتفكر فيه خلصه اتنين يجتهد في تفريغ قلبه يبقى همه الصلاه ثلاثة يجدد على نفسه ذكر الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع يعني كأن دي آخر صلاة في حياتك هتموت بعديها مباشرة صل صلاة مودع أربعة أن تعرض على نفسك خطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع انت واقف مستشعر انك واقف بين ايدين ربنا تخيل بقى الموقف ده لما كنت وا... لما تكون واقف قدام ربنا يوم القيامه واقف قدام ربنا الله العظيم الجليل الكبير المتعال انت واقف قدام ربنا العليم العظيم الجبار يوم يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في اليوم ده لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اين الجبارون اين المتكبرون اين ملوك الارض فلا يجيب احد الملك اليوم لله الواحد القهار ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا الكل عبد ساكت ممنوع الكل من الكلام لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن تذكر اليوم ده وانت داخل وجايبينك الملائكه سائق وشهيد وواقف قدام ربنا وربنا يقول لك عبدي تخيل موقفك وانت بين ايديه هتقول له ايه هتعمل ايه هيبقى وقفتك ازاي امام الملك الجبار تذكر الوقفه دي وانت واقف تصلي تستحضر قلبك بيقولوا ان اللي بيصلي يحس انه بين فكي اسد بيفكر في ايه مش ممكن يفكر غير في اللي هو فيه ولذلك احنا قلنا ان احنا عايزينها اه تبقى شعار في حياتنا استجماع هم القلب فيما انت فيه من العمل يعني وانا واقف كل تفكيري في القيام وانا راكع ينحصر كل تفكيري في الركوع والتسبيح وانا ساجد ينحصر كل تفكيري في السجود والدعاء وانا بقرا قران كل تفكيري في القران وانا بذكر كل تفكيري في الذكر اللي انا بقوله وانا وهكذا اي عباده اجمع تفكيرك في الحال الذي انت فيه الحاله اللي انت عليها ما تبعدش ولا تروح ولا تيجي يقول فان لم تسكن تلك الافكار عمل الحاجات اللي قلنا عليها قطع الشواغل الظاهره واجتهد في انه يجاهد قبل ما يدخل في الصلاه في قطع الشواغل الباطنه انه يقضي اشغاله ما يبقاش مشغول ولا مستعجل فاضي اثنين يجتهد في تفريغ قلبه ثلاثة يجدد على نفسه ذكر الآخرة أربعة خطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه يتفكر فيما أهمه واشتهاه فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق عايزين يقطع العلائق ويترك الشهوات اسمع اسمع الشيخ يقول ايه واعلم ان العله متى تمكنت لا ينفعها الا الدواء القوي احيانا العله متمكنه زي ما قلنا كده واحد فضل في طريق الباطل ولا واحده 10 15 20 سنه ولا سبعة ثمان سنين ولا سنتين ثلاثة وبعدين تاب وجه يصلي مش هتبقى سهلة دي معاناة حرب علة متمكنة قلبه متعلق بالفلوس بالمزيكا بالنساء بالشهوات بالأكل بالشرب بالنوم بالفسح بالخروج دماغه متعلقة بالأصحاب والشلة والشهوة والتنطيط والفسح واللعب والتهريج والضحك العلة لما تتمكن محتاجة علاج قوي لما دور الانفلونزا يتحول الى نزلة شعبية يحتاج مضاد حيوي مش هينفع بقى غير ألف فأنت محتاج علاج قوي قوي ليه؟ لأن العلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها فتنقضي الصلاة في المجاذبة هو واقف يصلي فجه الشيطان وسوس له فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأ يركز راح جاي موسوس له تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاي يركز راح موسوس له ثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين يخلص الصلاة وهو بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما حضرش قلبه في الصلاة خالص تنقضي الصلاة في المجاذبة ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وفي يده خشبة يطيرها بها فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فينشغل بها فقيل له هذا شيء لا ينقطع إن أردت إن أردت الخلاص فاقطع الشجر يعني إيه؟ سيبك من مدن صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعني ايه الكلام ده واحد عايز يركز احيانا تحتاج تركز كده احيانا بقول ان لما نيجي نحضر درس ونجمع آه، ايات واحاديث واقوال وحضر وحضر احيانا اهم من ده ان الواحد يقعد يفكر كده والكلام ده يتقال ازاي اقوله للناس ازاي التفكير ده ممكن يكون اهم من الكلام اللي مكتوب ودي للدعاء ولل... وللناس اللي اللي شغالين في الدعوه انه لازم يعرف ازاي يقول ازاي يوصلها هي مش القضيه مش قضيه نرص كلام وخلاص خطب ورص ادله ورص اقوال وخلاص لا ازاي الكلام ده يوصل ازاي يتقال المهم يعني ايه احيانا الواحد يحتاج بقى ايه انه يركز لما يحتاج يركز مش عايز يسمع مش عايز يسمع الامام احمد سيبني سيبني براحتي معلش حته الامام احمد لما جه يتجو يتزوج المهم تزوج بنت عمه ودي قصه ابقوا فكروني اقول لكم عليها ازاي اتجوز بنت عمه دي المهم لما اتزوج بنت عمه بعد سنه قالت له يا ابن عمي زوجته بعد سنه بتقول له يا ابن عمي هل انكرت شيئا بعد جواز سنه بتقول له انت زعلان من حاجه قال لا الا ان نعلك تصر قلت له انا بعد جواز سنه انت زعلان مني في حاجه يعني عايز تنصحني في حاجه قال لا لا لا مفيش اي حاجه الا ان آه، ال- الشبشب اللي انت لابساه بيزيق عامل لي قلق في دماغي صباح الفل كل واحد دلوقتي بص لمراته كده وهي فاهمه وهو ف- و- كده يعني يا ترى ايه اللي بيصر في حياتكم انا بحبكم في الله آه آه عايز اكمل الشجره الراجل راح قعد تحت شجره عشان يفكر الشجرة عليها عصافير عمال يقول دماغي فجاب خشبة طخ طخ طخ طخ طير العصافير وقعد مجرد ما قعد كده مركز راحت العصافير كده برضه راح جايب الخشبة وطير العصافير خلاص مفيش عصافير خالص وقعد فقال قالوا له "إيش- يا عم ده مش هينتهي ادام في شجره يبقى لازم فيه عصافير وادام في عصافير يبقى لازم حلو مش كده لازم يبقى فيه طب اعمل ايه اقطع الشجره خلينا واقفين على دي انا بحبكم في الله اقطع الشجره اقطع الشجره اقطع الشجره اللي عامله لك البلاوي السوداء دي كلها اقطع الشجره تستريح وتقرب على ربنا بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته